نسمع كثير عن مفاهيم العبادة آه، بعالمنا المسيحي اليوم فمن هو العابد ومن هو المعبود وكيف نعبد آه، للأسف اختزلنا العبادة بمكان وزمان آه، كأن تكون الكنيسة آه، كمكان أو يوم الأحد آه، كزمان آه، من هو العابد وهل العابد كإنسان ممكن أنه يجتاز بأوقات صعبة هل أنا قادر هاليوم أنه أعبد الله حقيقة وأنا بجتاز بأوقات صعبة معنا اليوم آه، في الاستوديو وضيف الحلقة الأخ ميلاد جليل أخ ميلاد أهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ اشرف واهلا بالمشاهدين ومبسوط اكون معاك ومبسوط اكون في البرنامج الجميل آه، نقطة صراحة شكرا اخ ميلاد الرب يباركك واحنا فرحانين انه تكون معنا اليوم آه، بالاستوديو اخ ميلاد هو عابد ومرنم ومسبح آه، حول العالم ربي يبارك يا استاذ شرف.
آه، اخ ميلاد آه، بدءا يعني احنا بنحكي عن العباده والانسان اللي بيتالم كيف يعبد لكن حابين بالاول نوضح آه، للاحبه المشاهدين من هو العابد العابد أساس أشرف هو كيان حي متحرك آه، دائم ومستمتع داخل الحضور الإلهي مستمتع بالحضور الإلهي في كل وقت في كل مكان زي ما حضرتك بدأت الحلقة إنه مرات كتير قوي نختزل آه، وقت العبادة في مكان أو زمان زي ما حضرتك قلت لكن العابد الحي العابد الحي هو قلب بينبض بالحب الدائم نحو المعبود الحقيقي اللي بيحبه فهتلاقيه بيعبد في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت وفي كل ظروف تقيلة وفي كل ظروف سهلة وفي كل ظروف صعبة فهتلاقيه عابد حي عابد حقيقي
ي- يعني آه، اخ ميلاد آه، يعني العباده هي علاقه صح تمام، او تمام.
ممكن اللي فهمته من حضرتك انه هو اسلوب حياه تمام.
صح آه، طيب احنا احنا ك يعني مرات لما تكون رايح للكنيسه يوم الاحد فتكون آه، متظبط ومتشيك آه، او خلال العيد لابس آه، ايام العيد او المناسبات تمام.
والافراح فتكون لابس احلى ما عندك وترنم وتصفق وترفع ايدك تمام.
وتسبح الرب لكن ب- بمفهومنا انه العباده كاسلوب حياه لا شك انه كل واحد فينا بيجتاز يعني في اوقات صعبه و- ويجتاز بمواسم آه، جميله وحلوه ومرات قد تكون مواسم آه، صعبه آه، احنا نعرف نعبد لما تكون الاوقات آه، حلوه جميل.
آه، لكن كيف نعبد الله وانا باجتاز خلينا نحكي في وادي ظل الموت او باوقات صعبه او اوقات تجربه او اوقات الالم هل ممكن انه اعبد أساس بأوقات أشرف.
مثل هذه.
تمام حضرتك آه، قلت صورة جميلة من صور العبادة نعم ان هي صوره الفرح او صوره العيد اللي حضرتك قلتها ان الناس تبقى رايح انا رايح الاجتماع رايح كنيستي رايح مكان العباده الشخصي اللي هو وقت خلوتي او المسبح الشخصي او المسبح العائلي او المسبح ال- وقت العباده الجماعي في داخل الكنيسه كجسد بتبقى في اوقات عارف آه، دي صور من صور فرح العابدين او فرح العابد بيبقى فرحان نعم.
زي الكتاب معلمنا فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب الرب نذهب.
نذهب لكن النهارده انا بصلي اساس اشرف عارف ان الرب يدينا نور من عنده وعلى قلبه ان احنا نقدر عارف ن- نساعد بعض بالمفهوم الكتابي اللي الرب رسمه قدامنا من خلال شخصيات عارف دخلوا في ظروف تقيله قوي بس كانت العباده وروح العابد ممتلكه هذه الاشخاص صح يعني اخ ميلاد عارف احنا البرنامج هو اسمه نقطة صراحة تمام.
واحنا حابين نكون حقيقيين وحابين نحكي بكل صراحة يعني هل عندنا امثلة بالكتاب المقدس لناس كانت تجتاز باوقات صعبة وكانت بتسبح وكانت بتعبد وكانت مثل ما بيقول كاتب الترنيمة انه حياتي ترنيمة في في في امثلة من الكتاب المقدس في امثله من الكتاب المقدس وكل النماذج اللي اتحطت قدام عينينا اساس اشرف آه، اتوضعت عشان يكونوا آه، عارف سيرتهم وحياتهم مثال نقدر كتبت لنا مثالا.
كتبت مثلا عشان نمشي نفس النهج بتاعت الناس دي ونفس السكه اللي الناعمه خدتهم فيها احنا كمان نتحرك فيها طب انت شوقتني في في شخصيات ده ياما مين؟
شخصيات قدرت آه، تروح في صور للعباده مختلفه وصعبه اوكي يعني مثلا على سبيل المثال مثلا يوسف يعني يوسف العهد القديم يوسف يوسف Yes.
ابن يعقوب يلا.
فيوسف انا بعتبره استاذ اشرف ده اناء عنده اصرار وقلبه مليان بالقناعه الروحيه انه يحب الهه كعابد حي حقيقي متحرك في كل ظروف الحياه وقدر قدر ينتصر على كل المواقف التقيله اللي بنسمعها مرات كتير قوي وانت بتسمع عن يوسف وعن غدر اخواته وعن الخيانه وعن بيعه وعن نسيانه وعن ظلمه وعن السنين اللي اتنسى فيها الرحله تقيله جدا بس واحنا النهارده الرب كده بياخدنا في جوله في حياه هذا الاناء الجميل او هذا العابد الجميل الله يحط قدامنا تحدي ك كانا وانت وكالمستمعين المشاهدين الجمال ان الرب يحط جوانا تحدي ان في ظروف صعبه بتواجهنا كبشر عاديين كلنا ماشيين في نفس السكه نفس الاتجاه اللي هو سماه مزمور 23 داود اسمه وادي ظل الموت.
ظل الموت كلنا ماشيين في السكه دي صح.
بس بيفرق بين واحد وواحد يا استاذ اشرف بين عابد وعابد حتى العابد نفسه اه حتى العباد نفسهم حتى العابدين نفسهم اللي قال عنهم الرب في يوحنا 3 العاب أس- الأربعة الساجدون الحقيقيون.
الحقيقيون العابد الحقيقي يا أستاذ اشرف بص بالروح والحق بروحه بالحق بيسجد وبيسجد في اي مكان بيعبد في اي مكان بصرف النظر بقى الظروف متاحه او مش متاحه صح طيب آه، اخ ميلاد يعني احنا لما بنحكي على يوسف دائما آه، بحكي على نفسي دائما يتبادر الى اذهاننا انه مثلا حياه القداسه لما رفض الخطيه مع زوجة بوتيفار آه، بيتبادر الى اذهاننا الغفران لما غفر لاخواته العشره آه، بيتبادر الى اذهاننا مثلا اراده الله لازم دائما تتم انتم اردتم بي شرا لكن الله قصد بي خيرا.
قصد به خيرا بس احكي لنا مفهوم العباده بحياه يوسف يعني ب... ب... باي جزئيه بحياه يوسف بص انا بحب الشخصيه دي جدا بس اشرف يعني خلينا في نق- في نقطه صراحه اقولها لك انا بحب الشخصيه دي جدا آه، القناعه الشخصيه بتاعتي يا استاذ اشرف انه كل ما الانسان يشعر بحضور الله قدام عينيه سواء في الخفاء او في العلن انا بعتبره ده عابد حقيقي ده عابد محب لإلهه بيخاف على مشاعر إلهه مش بيخاف منه بيخاف على مشاعر إلهه فهو في كل حتة عارف يتحسس ال- ب- ب- بحرص إنه الله شايفني
يعني وانا انا في البير الله الله شايفني موجود الله موجود أنا رايح في البداية رايح في بداية ال- القصة أنا رايح لإخواتي عشان أنا عابد حقيقي أنا بحب إخواتي صح العابد الحقيقي أولى الشروط اللي في حياته أو أولى مظاهر الحياة الحقيقية في العبادة الحقيقية في حياته إنه بيحب إخواته صح بي- فراح لإخواته يعني من قبل الازمات هو بيعبد هو بيعبد السؤال ولما جاءت الازمات يعني آه هو في البير يمكن بيصلي و بيصلي و...
بيعبد الله و- وبيتواصل.
ومنتظر الرب وباصص في حته تاني يعني انا بتخيل كتخيل عارف كده انه البير اخواته واقفين فوق كده بيبصوا عليه كده من فوق بس هو بيبص من تحت كده في البير فبيشوف اللي فوق اخواته
فوق العالي عالي والاعلى والاعلى فوقهم يلوح فهو شايف اللي فوق اخواته مين اللي فوق مين اللي سامح بكده فانا صابر انا صابر ومستني هي حقيقة رحلة يعني الحلم اللي شافه يوسف آه، تحقق بعد 22 سنة يا تمام آه، ف آه، يعني ببرنامج نقطة صراحة ونحكي بصراحة أنا حابب يعني أضم صوتي معاك يعني يمكن الشيء اللي خلاه إنه يرفض الخطية والتجربة كونه قريب من الله وبيعبد الله فأ- الشيء اللي خلاه بيغفر تمام.
آه مع العلم هو كان متألم طبعاً.
يعني هو بكى بكاء مرف ظروفه يعني بس صعبه جدا بس تق... يعني اذا اذا هذا بيقودنا اخ ميلاد انه العباده هي مثل ما حكينا باول حلقه مو النصف ساعه الاولانيه تمام، تمام.
ولا انا ولا- رايح ولا للشغل شكل مشغل أساساً.
ترنيمه كاسيت او سي دي ولا شكل.
فالعباده هي هي مفهوم اكبر يعني تمام.
انا ممكن اعبد بشغلي انا تمام.
ممكن اعبد آه، آه، بعلاقاتي مع الناس بمحبتي بتواصلي مع اخواتي تمام يعني مرات كتير قوي اساسا عشان مرات احنا نقف قدام الصوره اللي من بره يعني بس انا دايما اقول ان في ورا الصوره صوره صح وورا الاعلان في اعلان فالقصه الجميله اللي رسمها الروح القدس في الشخصيه الجميله شخصيه يوسف كان في ورا حياته حياه يعني ايه اللي ايه اللي بيخليك كده ما بتنطقش ايه اللي بيخليك ما بتتكلمش ايه اللي بيخليك وانت ب- ب- بتضغط وتتكره وتبغض وتوصل ل- ل- ده وصلوا للقتل ان هم بيرموا له بيرهم عايزين يقتلوه صح فوصلت الحاله دي للناس اللي انت بتحبهم ناويين انهم يخلصوا عليك طب وانت ما اتكلمتش وانت ما صرختش وانت ما عملتش وانت ما ما اتحركتش ايه اللي ايه اللي ورا كده يا استاذ اشرف في قلب في قلب عابد في قلب عابد بص مش بيضحك عليه في الظروف ولا الظروف بتضحك عليه فاكر الآية الحلوة اللي موجودة في في سفر الأمثال صح 31 عن عن المرأة الفاضلة الفاضلة، يا.
في في تعبير جميل قوي عن المرأة الفاضلة يقول لك تضحك على الزمان الآتي ففي عابد حقيقي يعرف يضحك على الزمان اللي هو عايش فيه بالرغم ال...
بالألم الظروف، ألم ألم رهيب يا اللي أستاذ شايف بيجتاز الظروف فيه.
رهيبة يعني جدا احنا بنحكي عن الام نفسيه اترك من اخواته الام جسديه مرمي في السجن وما زال عابد yes وما زال عابد وما زال.
بس انا بقول ان نقطه او الاعلان ال- ال- اللي ملا قلبي ناحيه هذا الشخص انه انه عابد حقيقي ان بعد رحله مريره بعد رحله ثقيله من غدر وقتل وبيع وي- ويتذل في بيت آه، راجل زي فوطيفار ده انا بعتبره بيت فوضوي صح انه يسيب زوجته بالمنظر ده فيجي في وسط البيت اللي مليان بالفوضى ده ومليان بالاباحيه ده ويقف هذا هذا الشاب الصغير ده بيقف وبتحدي رهيب وهو شايف الله حاضر في حياته ويقول لامراه فطفار كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله الى الله طب انت ايه ايه اللي موصلك لله ايه اللي ربطك بينك وبين ربنا ايه اللي خلى قلبك متحد بربنا في وقت التحدي ده ان لم تكون عابد حقيقي صح.
ان لم تكون عابد عندك اصرار وعندك آه، عزيمه رهيبه انك تقدر تعدي على كل المنحنيات اللي عدتك في سكتك التقيله دي بس انت مصر انت مصر انك تكمل لانك عابد حقيقي امين انا بقى حبيت قوي ال- البدايه بتاعتك يا استشرف لما قلت ان العباده اختزلت للاسف او او اتسجنت او في ناس سجنت العباده في شكل اقوال وافعال عارف هم كام حركه تتعمل وكام كلمه تتعمل فهي دي العباده مش دي العباده العباده هي قلب قلب بيحب قلب بيخاف قلب بيستشعر حضور الله الدائم في حياته قلب بيحب و- ولما بيحب الله بيعرف يحب غيره اسيس
صح لما بيحب الله ويقرب منه بيعرف يقرب حتى للاعداء ايوه حتى للاخوه اللي بيكرهوا ايوه حتى لده ايوه وده على فكره استاذ اشرف بيفرق حتى في المجتمع الكنسي بتاعنا صح لما الله يدينا قلب العابد الحقيقي نعرف نحب بعض صح.
يعني يعني واحد قدامنا نموذج النهارده عابد حقيقي عابد بيحب بص على اخوك اللي في الكنيسه اللي, اللي معاك في خدمتك بص على اللي شريك خدمتك وانت وانت بتبص على النموذج ده النهارده انه عنده تحدي رهيب انه يبقى عابد رغم الالم رغم الظروف رغم الضيقات الله ينقلنا النهارده ويد- ويدينا نعمه خاصه نقدر نقدر ال- الاعلان اللي في قلب يوسف ده يتو... يعرف يتوجه لقل- لقلوبنا كعابدين امين آه شكرا اخ ميلاد آه انا حقيقه عندي سؤال كاتبه و- ويمكن بيهمني شخصيا واظن بيهم كل الاحبه اللي بيشاهدونا او يسمعونا اليوم آه السؤال اللي الجوهري اظن هل العباده تغير الواقع اللي احنا عايشين فيه آه وتخليني ارنم بالرغم من الالم وبالرغم من الواقع يعني تطلعني من الواقع الملموس الى واقع روحي جديد آه الناس شايفاه بحياتي شايفه حياتي ترنيمه ام لا؟
السيس اشرف ده بيتوقف على حاجه واحده بس استعدادي انا كعابد ايه استعدادي انا كعابد ايه هل في وق- يعني الشعب لما لما اتسابى في ارض في في بابل اهل بابل قالوا لاهل لشعب اسرائيل دول قالوا لنا رنموا لنا ترنيمه صهيون الترنيمه اللي كنتوا بترنموها ده يا جماعه رنموها لنا يا.
فقالوا لهم كده ده احنا ازاي نرنم ونحن في ارض غريبة أرض غريبة علقنا عوادنا على الصفصف.
على الصفصف فكيف نرنم الرب ونحن في أرض غريبة يعني يعني هم مثال لناس اجتازت بالألم فرموا الأعواد رموا الأعواد و- وقعدوا يبكوا قفلوا الدكان يا عارف خلاص ل- لغاية ما يتغير الواقع بعدين أنا هل لما نرجع بقى للحته اللي زي قلت لحضرتك كده فيها الكنيسه بتاعتي المكان اللي انا اتعودت عليه ال- الحركات اللي انا اتعودت عليها في العباده الشكل بتاع العباده او ال- الديزاين اللي اترسم ليا من وانا صغير هو ده اللي انا بقى لا مش هو ده يعني أنا أظن أكثر وقت إحنا بحسب تعريفك آه، يعني أخ ميلاد للعبادة اللي هو قلب العابد وهو خارج المكان والزمان فيمكن أكثر وقت حقيقة إحنا مث- محتاجين وداخل.
نعبد الله فيه داخل وخارج يا سيدي اشرف يعني خلي بالك من حته لان في ناس مرات تسمعنا تاخد روح تاخد واخد حته كده من على ال آه آه من ب- على برا الج- وجوا برا آه، وجوا يعني يقول لك ايه بص هو بيقولوا يعني يعني لما- اعبدوا ربنا بره الكنيسه لا العابد هو بره هو جوه صورته جوه زي بره ما بيتغيرش هو يعني كنا كنا كنا بنحكي قبل الحلقه انه ح- آه، بالداخل عباده وفي الخارج شهاده, شهادة. ف... فالشهاده هي ايضا عباده تمام.
آه لله فهو تمام. داخل آه فهو خارج لكن يمكن احنا اكثر الاوقات اللي نجتاز فيها الظروف صعبه يمكن من اكثر الاوقات اللي محتاجين نعبد الله فيها بمفهوم ال- او تعريف العباده انه العباده هو قلب عابد وهو تقرب من شخص الله صح آه، و- وليس لما تغير لي ظرفي انا انا حاعبدك لا.
وانا ح- حرنم لك وانا ح- حسبحك
دي برضه اساس الشعب بترجع لحته القلب اللي بيحس ويستشعر يعني انا بقول مثلا لو انا في وقت الضيق ده مثلا انا في وقت الضيق يعني نعم.
هعيش ازاي من غير عباده صح يعني في وقت الالم ده هعيش ازاي من غير عباده يعني ما, ما الظروف وال- والاحداث والالم يا اساس اشرف بلا عباده وبلا حياه متواصله بيني وبين حضور الله ده, ده انا اموت امم صح ده انا ده انا انتهي انتهي لكن شوف الم... شوف الاختبارات بتاعت خدام الرب والكتاب الجمال في كلمه الله لما قال لك شجعتني قوه في نفسي في طب القوه دي جات لك منين؟ ده انت كنت مطارد يا عم داود وقت من عمرك قوة الروح رهيب.
القدس قلب العبد قلب العبد المتواصل مع المتواصل مع الله مع الله تواصل دائم آه، اخ ميلاد واحنا بننهي الحلقه آه، عارف آه، شيء حلو انه آه، يوسف لما خلف ولدين فواحد سماه افرايم وواحد سماه منسى تمام منسى قال الله آه، أنساني.
انساني المشقه تمام.
وال والتعب وأيام وبصلي السنة.
هاليوم انه كل واحد بيجتاز بظروف صعبه تجي عليه اوقات الفرج من عند أمين.
الرب لكن ايضا افرايم الله جعلني مثمر مثمرا في ارض آه، غربتي في ارض غربتي يعني شوف مش في الحته برضه اللي هي بتاعت ال- مش في المكان اللي اتولدت فيه لا ده العابد الحقيقي مثمر حتى في ارض الغربه صح ف... فكل واحد بيجتاز بظروف صعبة لما قلبي قلب عابد أنا ممكن أحكي هاليوم مع يوسف أنه الله أنساني تمام.
كل تعب وكل مشقة لكن أيضا الله بيجعلني مثمر و... وأنت بأرض الغربة ويمكن حتى وأنت بالضيق آه، أنت بتثمر آه، إلى الله لذلك آه، يعقوب آه، قال أو الكتاب بيسجل آه، بيقول عن يوسف يوسف آه، غصن شجرة مثمرة أغصان ارتفعت ارتفعت فوق حائط.
فوق حائط آه فهذا قلب العابد تمام.
اللي برغم الالم برغم هو الضيق بيتحرك يكون كشجره هو بيتحرك.
مهروسه عند مجاري المياه لتعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل وكل ما كل ما يصنعه يصنعه ينجح يعني انا بحب الاعلان الجميل اللي جه على يوسف ياس اشرف وحضرتك زي ما انت بتحكي دلوقتي انا بسمي كل اللي حضرتك قلته ده ده نتائج مم.
نتائج ومكافآت العابد الحي الحر المتحرك في وسط الالم امين يعني دي نتائج امين نتائج العابد الحي الحر المتحرك في دائره الالم الثقيله صح شوف الكتاب يقول لك ايه يا أستاذ أشرف في بركات ابو يعقوب يقول له كده اغصان ارتفعت فوق حائط انت عارف ال- الغصن اللي هو بنسميه بمصر اللبلاب اللبلاب اه نسميه بالعراق اللبلاب اه فيطلع يطلع يطلع, يطلع اي حته قدامه هو ماشي ماشي صح.
صح. ماشي ماشي صح.
صح. ايه يا عم اللي بيعملك كده يقول لك اصل انا في تحت انا مغروس متجذر في ال- مغروس عند مجاري في المياه الكرمل المسيح مغروس العابد المتألم ده مغروس عند مجاري المياه يعرف يعطي ثمره في اوانه وورقه لا يذبل لا يذبل وكل شويه يرتفع يرتفع امين يعني انا بقول دايما من ضمن نتائج وبركات العابد الحي الحقيقي المتحرك بحضور الله في وسط الالم اس اشرف بقول نتائج تاني مع حضرتك زي ما انت قلت آه، افرايم جعلنا منسى.
الرب مثمرا في ارض غربتي آه، منسى.
منسى انساني الرب كل الايام وتعبي ومذلتي والارض مذلتي لكن انا بقول كمان اس اشرف عارف النجاح النجاح فاكر الاعلان الحلو اللي اتقال عن يوسف كان يو- يوسف.
الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح اتقال عليه رجل وما كانش رجل مم.
كان لسه صغير كان لسه ولد يعني كان لسه ولد بس ده قلب الرجوله في العباده قلبه قلب راجل في العباده مش مثلا مرات كتير قوي زي ما انت حضرتك بتشوف انت راعي وبتشوف كتير قوي اكتر مني مم، صح فتلاقي مثلا واحد جاي مالك ما بتجيش كنيسة ليه يا مالك ما, بت... ما بقالك ثلاث اربع weekends مش بتيجي ليه يقول لك اصل انا مش عارف مين موطلي ال sound system آه، مش عارف عارف انت الحركات بتاعت عيال الص- عيال صغيره فمش عارف عابد حاجه فمش عارف اعبد ومش هاجي اعبد يا قسيس و I'm sorry وعارف انت المياصه دي ده بيسموها في مصر المياصه يا فانا بقول يا استاذ اشرف ان العابد الحقيقي هو قلبه قلب رجل صح بيعرف يتحدى وقت الظروف وقت الالم وقت ده. فانا بقى بحكي على النتائج هل في نتائج اه في نتائج زي ما حضرتك قلت وفي حاجات تانية جميلة انه كان رب مع يوسف فكان رجلا ناجحا.
نجاح اذا اذا النسيان الظروف الصعبه الاثمار الاثمار النجاح النجاح ال- البركه اللي استخدموا فيها انه يكون هو مصدر شبع ليه ولاهله صح والبيت فرعون ولكل ارض مصر ولكل العالم ايه ده امين ايه ده آمين.
ايه الابداع الالهي ده معقول يا رب يعني القلب بنشوف تشكيل الهي رهيب.
لقلب عابد لقلب عابد م- استخدم في وقت الالم يس.
وصدق ان في اله بيحبه وشايفه بيتحرك معاه في كل ظروف حياته فجات المكافآت يا استاذ اشرف فوق عارف اكثر فاكر الكتاب اكثر جدا ما نطلب مما أو نطلب نفتكر يعني احنا كان بحسب غناه في يعني هو المجد.
لو بالطبيعي او بالفكر البشري الطبيعي مثلا كانت كل احلام يوسف مثلا نطلع من البير واخواته ايه يتاسفوا له مثلا بع- بالوجه النظري بالوجهه البشريه لكن مشي في الرحله ومصدق اتحرك في الالم ومصدق اتحرك وقت الظلم ومصدق انه عابد اتحرك وقت ال- الضغط وقت الكره وقت ده وقت فكان كان كان مصدق انه عابد حي حي عشان كده من ضمن النتائج كمان الغفران الغفران يس.
وده شيء صعب جدا صح انه اطلق غفران لاخواته لاخواته يعني كانسان تحول عنهم وبكى ما قدرش يتحمل في المنظر الابداع الرهيب كقلب عابد عارف مش قادر يلومهم هو عارفهم فاول ما عرفهم عن الكتاب طلب مكانا ليبعد عن اخواته لانه خايف حتى اخواته يشوفوه وهو بيبكي مشاعر عابد حيه اساس اشرف مشاعر حاجه راقيه قوي قوي قوي قوي ولما رجع هم لما عرفوه قال لهم لا تتاسفوا انتم قصدتم بي شرا ورب قصد به خيرا أيوة. آمين.
انا بصلي من كل قلبي انه ال- البانورامة الشخصية الجميلة دي في العابد المتألم تنطبع في قلوبنا في ايام صعبة بنعيش فيها ونعيش بتحدي نكون عباد حقيقيين حتى في وسط الظروف وسط الألم امين آه، اخونا ميلاد شكرا جزيلا حقيقه آه، موضوع يعني شيق آه، ربنا يبارك لكن فيك.
آه، وقت الحلقه آه، وصلاتنا آه، انه يكون سبب بركه لكثيرين احبائي آه، كل من يسمعنا ويجتاز باوقات آه، صعبه صلاتي اليوم انه برغم الالم وبرغم الضيق آه، أن يكون عندك هذا القلب العابد اسمعنا نتائج وثمار القلب العابد آه، وتشكيل آه، إلهي من عند الله برغم الضيق أنه آه، نكون مع الله وأنه نكمل الرحلة وأنه نعيش آه، باستقامة ونعبد الله في كل الأوقات وفي كل الأزمان آه، كنتم معنا في برنامج نقطة صراحة الرب يسوع يبارك حياتكم امين